بسم الله الرحمن عايز الرحيم افضفض وافضفض مع مين موقع الربانية احب هذا البرنامج الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أنا بقى محمد بفضفض.
حسين يعقوب يقدم
فضفض فضفض لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد أديت ما علي لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد أديت ما علي لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت لن تضيع القدس لن تضيع القدس لن تضيع فقد فزت وقد أديت ما علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اتصلت اليوم في الصباح باحد اخواننا وسالته كيف حالك مع الله قال آه، ماشيه الحمد لله قلت له وصحتك عامله ايه قال لي، آه، ماشيه الحمد لله واخبار الدنيا معاك ايه قال لي آه ماشية الحمد لله فتعجبت من هذا الحال حتى قلت له بمنتهى البساطة يعني كل حاجة عندك ماشية بالزق قال لي بالظبط كده وهل هذه طريقة للحياة أنني أدفع الأيام دفعاً واعيشها كيفما اتفق حال امه لا يسر حبيبا بل يسر العدو ان مثل هذا الاخ كثيرون هم الذين يعيشون هذه الحياه بهذه الطريقة وهذا أخطر الآفات على الإطلاق كما قلت في مرة سابقة أن بعض الناس مات الحس لديه فصار إذا عمل الصالحات أو عمل السيئات لا تؤثر فيه وهذا هو الموات بعينه لذلك إخوتي كانت فترة الشعب لازمة ونحن مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فترة التي قضاها المسلمون في الشعب كانت لازمة لأن الإحساس بالخطر والمعاناة وكما قلت أن المعاناة لا تقتل الدعوات وأن الاضطهاد لا يقتل الدعوات بل قد يحييها قلت كثيرا ومنذ زمن طويل منذ سنين أن هذا الدين فيه خاصية كلما ضرب في الأرض أشد كلما علا نجمه وسطع هذه خاصية في هذا الدين مثل الكرة المطاط كلما تضرها في الأرض أكثر أشد تطلع لفوق أعلى الشاهد أيها الإخوة أن الإحساس بالخطر قلت في كراسة الفرائد جديدة دي صح؟ غير الاسم هذه الكراسة قلت فيها أن الخطر على الحب ألا يكون هناك خطر في الحب الخطر في الحب هو الذي يشعله في حب الله مع الامتحانات مع الابتلاءات لكي يظهر أنك حقيقة تحبه هذا الذي ظهر في ثلاث سنين الشعب حين تعرض المسلمون للخطر الحقيقي وعاش المسلمون في هذا الشعب السنين الثلاثة التجرد والتفاني في الحق للحق ذاته وليس شيء يربي النفوس على التجرد كهذا التفاني في الحق إن إحساس الأمة اليوم بالخطر من الوجود الصهيوني إن إحساس الأمة اليوم بالخطر على المسجد الأقصى ينبغي أن يحيي هذه الأمة إنها صدمات كهربائية لكي يفيق هذا الجسد هل تذكرون ومنذ قرابة العشرين سنة على التحديد أيام دروس دروس الحب دروس السبت وكان اللقاء مشتركا مع الشيخ محمد حسان وكان بعنوان لا لن تضيع القدس وما زال الشريط موجودا لن تضيع القدس صرخت بأعلى صوتي ليلتها لن تضيع القدس لن تضيع وأنا منذ ذلك الحين وحتى الآن وحتى ألقى الله سأظل أقول لن لن تضيع وسأل سائل أهي قراءة للواقع السياسي أم أنه توسم وتفرس وتبصر لمستقبل الأمة أم أنها عقيدة ومنهج في حسن الظن بالله وقلت هي الأخيرة إنها عقيدة إنه منهج سيتضاحك بعض الغلمان الأغرار ويقول لن تضيع القدس وإحنا نايمين قلت لك قوم ما تنامش وانا بقول لك لن تضيع القدس ونام قوم ولكن منهجي يقول اننا بحاجه لتربيه هذه الامه الا تعيش كهذا النائم اللي بيقول آه، ماشيه الحمد لله لا ان تربي نفسك انا اقول انني حين اقول لن تضيع القدس فهذا حسن ظن بالله رجاء واسال الله الا يخيب فيه رجائي اخوتي انا اعترف وبمنتهى الصدق والصراحه اعترف اننا صرنا اهلا لخسران كل قضيه نحن اهل التفريط والتضييع اخوتي ان لي ان اتساءل ماذا بقي مما يخزل لم نقترف ماذا بقي من المخازي لم نستمرئه ماذا بقي من الثوابت لم يعرض للبيع أليست هذه أمتي التي تلونت الأرض بدمائها أمتي التي تلونت الأرض بدمائها مشغولة الليلة والليالي القادمة بتلوين البيض وحسرتاه أليست هذه أمتي التي فاحت روائح الغدر في أشلائها ثم لم تأنف من شم الفسيخ أليست هذه أمتي صار الكذب فيها هو الدليل حتى تمازحت بكذبة إبريل هذه حياة الأمة اليوم من ذبح في عيدهم بطيخة فقد والاهم يا أمتي الهوينة يا أمتي العزيزة يا أمتي يا أمتي يا عزيزة يا أمة الصادق الأمين أمتي يا أمة محمد أمتي يا خير أمة أخرجت للناس أمتي يا أمة الأبطال والتمكين أمتي يا من سترثين الأرض قبل القيامة أمتي لم تتسولين القدوة من كل جنس رقيع لم لم تقتلين أعيادنا بابتداع أعياد تتسم بالفجور أمتي يا أمة الإسلام يا أمة النبي إن للخذلان حدا فانتبهي إن للخذلان حدا أفيقي أمتي أرجو ألا يرسم الله على جبيننا ذلك المنظر الفظيع أرجو ألا نعيش فنرى هذا المظهر الشنيع الأقصى مهدما لا لطفك يا رب لطفك يا رب لا تلهب اللهم وجوهنا بهذه البراقيع لا تخزنا ربنا بمآل مهين ووضيع نعوذ بك ربنا أن نعيش يوما نرى فيه هذا الذل الشنيع لا تؤاخذنا سيدي لا تؤاخذنا سيدي بمن اجتماعهم كافتراقهم لا تؤاخذنا بدياسة كالصقيع لا تؤاخذنا بخذلان بخس وضيع لا تؤاخذنا بفعل الجهلاء من يقنع أبناءه بأبشع الترويع ويوافق عدوه وينافق عدوه كالكلب الوديع لا تؤاخذنا سيدي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا حين يتلهوا بأعياد الكفار وينسوا المنظر الشنيع والوضع الوضيع لا تؤاخذنا يا سيدي بمن تملك الحلول ولكن لا يستطيع روح معك ربنا أمتي ولكني أبشر أنه رصيد لا بد أن نقدمه رصيد لا بد من تمامه إنه مبلغ لا بد من إكماله إنه نصاب من الحزن والقهر والدمع والدم لا بد من توزيعه على الجميع فيا أم الشهيد وزوجه يا يا ابنة الأسير وأخته والله ما ضاع السدى حزنكم ولا مضى إلى سوء حبيبكم دموعكم في خزانة لن تضيع دماؤه في علم الله ذي العلم المحيط والحكم البديع يا يا لله ما أكثر هذه الدماء إلا على الله الله يستحق أكثر ما أغلى هذه الدموع إلا على الله الله أعز وأكبر ليس شيء إلا ويهون لأجله سبحانه سحي أيتها الأعين والعروق تدفقي أيتها الينابيع وسيأتي يوم لا شك فيه انا منه على يقين تمتلئ خزائن الدموع فتنضح سيفور بركان الدماء يوما ولا يكبح ستتمخض ليالي الصبر عن فجر بديع عن نصر حقيقي لا زيف فيه ولا تمييع سنصلي في الاقصى سنصلي في الاقصى يا امتي سنعتكف فيه يا ولدي ستصلي فيه يا ابنتي سنؤذن فيه بأمان وتخشيع سنؤذن فيه أما أنت يا أيها الخائن القديم أيها اليهود الملاعين أيها الصهاينة المجرمين والله إن لكم نهاية إيهن يا أيها الحصار الأثيم ستفتح الآفاق وتهزم هذه الجناية يا أيها المسجد العظيم سترفع عندك الراية ستنتهي أيام التركيع ستفتح الدنيا وسينتهي وجود الباغي الرقيع سيشهد التاريخ على الخونة وسيخلد في حقهم التقريع وسنصلي وسنؤذن ونخطب ونصلي ونقيم ونسجد ونعتكف ونحرر ونكبر يوم يفتح الله المسجد الأقصى بأيدي رجال رفضوا التركيع أبوا التركيع إلا لله الواحد القهار إخوتي البداية منك ومنك من جميعنا من كلنا أن نبدأ بداية صحيحة مع الله ودوما لأنني أكلم أمة أنا أعرفها ولأنني أكلم بشرا أنا أنا منهم أنني لا أطالب الناس أن يكونوا ملائكة لا يخطئون ولا يذنبون فالله جل جلاله قال في حق المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قال العلماء كبائر صغائر فاحشة كبائر أو ظلموا أنفسهم صغائر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك وكم قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر أنا أخاطب الأمة جمعاء إياكم أيها العصاة أخي العاصي إياكم أيها المذنبون إخوتي المذنبون أن تقولوا قضية الأقصى تلك قضية أصحاب اللحى الطويلة والثياب القصيرة إنها قضيتكم إنها قضية كل مسلم من حيث كونه مسلما يعيشها ويحياها ولا ينساها قضية الكل إخوتي أنا أحبكم في الله ولكني خائف أنا على يقين لن تضيع القدس ولكني خائف وكما قلت الخطر على الحب ألا يكون هناك خطر في الحب وهذا هو الخطر الذي أرجو الله وأسأله ألا يخيب رجائي أن يكشف الغمة عن جميع الأمة اللهم انتقم من اليهود المجرمين اللهم حرر الأقصى اللهم حرر الأقصى اللهم احفظه اللهم احمه اللهم دافع عنه اللهم رد عنه اللهم إنا نسألك أن تنتقم من اليهود المجرمين آمين اللهم اللهم وإنا نعوذ بك من الغرور يا رب نعوذ بك من الاغترار بك اللهم اللهم إنا نعوذ بك أن ندعي ما ليس لنا بحق اللهم اللهم إنا نعوذ بك أن نتزيى أو أن نتزهى بما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من خداع النفس وغرورها وتسويلها وتسويفها اللهم اللهم إنا نعوذ بك من تلبيس الشيطان نعوذ بك من تلبيس الشيطان ووسوسته نعوذ بك اللهم من نفخه ونفسه وشره آمين تعالوا بنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكنا مع النبي في الشعب ثلاث سنين ثلاث سنين وانا عايزك عايزك تعيش مع النبي تدخل معاهم الشعب تنام معاهم على الحجارة تسمع معاهم صراخ الأطفال عويل النساء ثلاث سنين يا ناس مش يوم ولا اتنين ولا شهر ولا اتنين ولا سنة حتى ده ثلاث سنين ألف يوم وخمسة ألف يوم واكتر والصحابة جوه مش لاقيين ياكلوا حاسين بالحصار حاسين بالجوع حاسين بالغربة حاسين بالألم حاسين بالخوف حاسين بالقلق مستقبل مش باين له آخر مع مشركين قلوبهم أقسى من الحجر أنا بقول الأمة اللي صمدت يوم في الشعب مستعدة تصمد اليوم مئة ألف يوم مش ألف الأمة دي أنتم يا مسلمين وقلت إن أنا الكلام ده مش بكلم الملتزمين ولا الملتحين ولا ال... أنا بكلم الأمة كلها الصغير والكبير الرجال والنساء المطيعين والعصاة الملتزمين وغير الملتزمين المحبين واللي, واللي, واللي واخدين موقف مسؤوليتك مش انت مسلم مسلم زيي مسؤوليتك مسؤوليتك مسؤوليتك زي ما اقول كده لو الامه النهارده خدت موقف وتعرضت لاذى من الكفار من الاعداء من هؤلاء المجرمين تعرضت لهذا الاذى مين اللي هيقف مين اللي هيثبت غير المسلمين الصادقين شفنا في العراق وفي غيرها شفنا اللي باعوا وشفنا اللي خانوا والاخر كل اللي باع وكل اللي خان لحد النهارده بيتضرب على افاب الجزمه برضه ماليش دعوه بالقراءه المشهد اللي مش عارف ايه انما انا بقول الاعلام بيقول كده والدنيا بتقول كده والواقع بيقول كده اما المسلمون الصادقون الثابتون الراسخون آه العلماء العاملون اصحاب المنهج الذين نصروا الله ورسوله لم يخونوا مع من خان ولم يبيعوا مع من باع ولم يفرطوا مع من فرط هؤلاء ما زالوا أعزة لم يسلموا لأحد ولم يحنوا جباههم لأحد اللهم إنا نعوذ بك أن نحني جباهنا إلا لك ولا أن ننافق بكلمة ولا نجامل بكلمة وإنما نظل نقول الله أكبر بأصوات وحناجر لم تجرحها كلمة نفاق ولم تلوثها كلمة كذب وزور إخوتي وقف الصحابة في, في الشعب هذا الموقف وأفاد الصحابة من حصار الشعب عفة ونقاء وإخلاصا لا يعرف لها في التاريخ نظير والله كلام بقوله بمنتهى الصدق وحاسبني عليه اثبت لك ان الصحابة في فترة الشعب لم تمتد اعينهم ان يسرقوا طعاما لم تمتد ايديهم ان يخونوا من يؤذيهم ولا ان يستلوا وكانوا يستطيعون انا قلت جملة المرة اللي فاتت واقصدها كويس ان كان اغتيال ابو جهل او ابو لهب امر سهل ولا صعبة ما هو ماشي في ليل ونهار في وسط الشارع اي حد بسكينة هيغزها في جنبه خلصنا لكن لم يكن هذا حل للقضية مش ده الموضوع لقد كان الانتصار في الشعب انتصار صنعه الله لأهل الشعب انا قلت كده في اول السيرة لما اتكلمنا في مراحل السيرة ان الذي كان ينقل خطى الامة المسلمة الله ربنا جل جلاله هو اللي كان بيقول لهم ثلاث سنين دعوة سرية سنتين دعوة فردية ثلاث سنين دعوة جهرية خمس سنين بره مكة ت- نقل هذه الخطى او تسمية هذه المراحل تسمية ربانية مش من الن- مش من النبي صلى الله عليه وسلم ولا باجتهاد شخصي لا ده بوحي وقلت ان الخطوات والمراحل دي مراحل ملزمة مش بعدد السنين ولكن بتمكين الفترة زي ما بقول كده في مدارج السالكين ان احنا في منزلة اليقظة ما ننقلش من منزلة اليقظة على منزلة الفكرة الا بعد ان نتمكن في اليقظة ثم ننتقل الى الفكرة فاذا رسخت قدمه في الفكرة انتقل الى البصيرة نفس الشيء مش بقول لكم ده منهج ما هيش لعبة ما هيش حماسة على الفاضي انما هو منهج منهج يسير خطوة خطوة منهج منهج يربي الأمة الأمة التايهة النهاردة زي كل كده الأمة اللي مشغولة النهاردة بتلوين البيض وأكل الفسيخ وال... وهيخرجوا للجناين ويفجروا ويفسقوا ويلعبوا وي... ويغنوا ويتنططوا الأمة دي هي اللي محتاجة دول هم اللي محتاجين يهتدوا يعرفوا الموقف من ده حلال ولا حرام يجوز ولا لا يجوز ينفع ولا لا ينفع يسمعوا حديث النبي إن لكل قوم عيدا فيفيد الاختصاص عيدك الأضحى والفطر بس واللي ما يكفيش يبقى فيش حاجة في الدنيا تكفيه اللي ما يرضيش شرع ربنا يبقى عمر ما حاجة في الدنيا هترضيه هيتوسع الشاهد الصحابة في الشعب اتربوا ربنا أرادها مدة ثلاث سنين أفادوا عفة ما بقتش عينيهم تتطلع للحرام ولا حتى للمباح تمتعوا ساعتها بالتقوى سيدنا سعد بن أبي وقاص اللي احنا قلنا عنده انه كان بيتبول حته جلده تحت البول يعني سيدنا سعد بن ابي وقاص ما كانش يقدر يدخل اي بيت يسحب جمل ويذبحه للصحابه ما الجمال ماشيه في الشوارع لكن آه، زي ما بقول لك كده التقوى كانوا يقدروا يحللوها ويقولوا دول كفار واموال الكفار مباحه ونسحب وناخد لا افادوا عفه ونقاء واخلاص لم يعرف لها في التاريخ نظير واتحدى ولذلك اني اعتقد انه ليس شيء يربي النفوس على التجرد كالتفاني في الحق للحق هي دي التفاني في الحق للحق ذاته يعني ايه عارف يعني ايه يعني المسلمين لما حوصروا في الشعب والرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان بيوعدهم قال لهم كده قولوا كلمة تملكوا بها العرب والعجم المسلمين لما قالوا الكلمة فين العرب والعجم واحنا مش طايلين حاجة لا لا لا لا هم ما انتظروش ده هم على يقين ان ده هيحصل بس مش شرط ليهم علموا ان فقدان المنافع وهلاك المصالح الخاصة اول ما يقدمون من تضحية في سبيل هذه العقيدة هي دي قلت لكم قبل كده كتير انت عندك استعداد تضحي هو ده اول شرط عندك استعداد تضحي تضحي بالتلفزيون عندك استعداد تضحي تضحي بالنوم بالنوم يا ابو النوم عندك استعداد تضحي بالاكله والضحكه والترف والرفاهيه هي دي ما بقولكش النهارده ضحي لكن عندك استعداد تضحي اصلا ولا ما عندكش استعداد علمائنا لما اتكلموا عن عبد المال او عبد الغنى او عبد الترف قالوا ايه ايه علامته يعني الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله ربنا وسع علينا ورزقنا وعايشين في سعه وغرقانين في نعم ربنا بس احنا ما بنعبدش نعم ربنا ما بنعبدش النعم افهمها دي ان إن احنا مش مش عايشين للنعم وانما عايشين بالنعم النعم هي اللي تعيشنا مش احنا اللي عايشين ليها إح- هي اللي تخدمنا مش احنا اللي نخدمها كلمة عمك حياتي الله يرحمه واحنا جايبينها عشان تريحنا ولا عشان احنا نريحها بيتكلم في بيتكلم في عربية يعني ها ه- هي هي دي انك مش خدام النعم ده النعم ان تستخدم النعم هي دي القضية هتسأل السؤال ده انك عبدته ولا عبدته فلذلك قالوا ايه قالوا ان عبد النعم يتوهم ي- يختار الموت اذا توهم الفقر لما يتوهم انه هيفقر لا اموت احسن ده عبد النعم اما عبد الله الذي عبد النعم لله ايه المشكله ان احنا ما نلاقيش ناكل ونجوع ايه المشكله ايه المشكله يعني ايه المشكله ان احنا زي ما قلت لهم في ليله مزدلفه اللي بيقولوا اتبهدلنا في الشارع قلت له ايه المشكله ان احنا نتبهدل لله ونهان لله وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون لذلك ايها الاخوه كانت ايام الشعب هي البوتقه التي انصهر فيها المسلمون فخرجوا منها ذهبا خالصا عرفوا الدنيا على حقيقتها وثبتوا بعدها فلم تزلزلهم الاحداث حتى انهم لما تعثرت تيجان الملوك باقدامهم واستسلمت الاقطار المكتظه بالخيرات لجيوشهم كانت دوافع العقيده واهدافها هي التي تشغل بالهم قبل الفتح وبعده لما قدموا لسيدنا عمر صندوق صندوق اكتر اكبر من المكتب ده كده لما قدموا لسيدنا عمر صندوق مليء بالمجوهرات قلبه امامه ثم قال والله ان قوما يؤدون هذا لاهل خير وامان صندوق مليان مجوهرات صندوق بالكبر ده مليان مجوهرات يقلب ياقوت ذهب فضة در كل ده مين اللي جابه قالوا ده عسكري من العساكر جندي من الجنود لقاه فسلمه سلمه لمين قال سلمه للرئيس بتاعه مين الرئيس بتاعه قالوا لا ده سلمه للقائد بتاعه الامير مين الامير قال لا ده الامير سلمه لامير الجيش مين امير الجيش قال لا ده هو بعته مع مرسل الخليفه كل دول مجاهيل ما يتعرفوش اسمهم ايه بس ده يسلمه وما يمدش ايده عليه والتاني والتالت والرابع يتنقل في عشر ايادي ما ينقصش ذره دي امه امه تنصر قول لي بالله عليك النهارده استرنا الله يسترك قول لي فين وفين وفين من ثروات الامه راحت فين الشاهد ايه أنهم لما تعثرت تيجان الملوك بأقدامهم واستسلمت الأقطار المكتظة بالخيرات لجيوشهم لم تلههم الدنيا ولم تفتنهم وإنما لماذا؟ لأن دوافع العقيدة وأهدافها هي التي تشغل بالهم قبل الفتح وبعده لم يكنزوا ولم يكترثوا لذهب لم يكترثوا لذهب ولا فضة لم تفتنهم الدنيا بشهواتها أو إغراءاتها فثبتوا وكانوا أبطالا ورجالا أما اليوم فترى شبابنا يخفق قلبه عند أول لمعة سيف أو لمعة ذهب عند لمعان السيوف أو لمعان الذهب يعني أي فتنة سراء أو ضراء بتضيعه واحدة عكسه يقع في رجليها أو قرشين يلمعوا في عينه ويجري عليهم فتنة سراء أو ضراء أو حد هدده وخوفه يفرط ويترك على طول الأمة دي عايزة تتربى الأول الأمة دي عايزة تصنع الأول الأمة دي عايزة تثبت الأول الأمة دي عايزة تبدأ من الصفر كنا بنتكلم النهارده عن دستور الأخلاق في الإسلام وبنتكلم عن ال عن ال عن الغيرة هأجلها المرة دي بس الغيرة الغيرة على الله والغيرة لله لو دخلت في السكة دي مش هنخلص الليلة دي وخلينا مع سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نتعلم ونستفيد من ثلاث سنين الشعب أن المعاناة تصقل النفوس وأن الابتلاءات تزيد الإيمان لمعانا وبريقا يدوم الثبات بعد التضحيات الجليلة ويراها العبد بعد ذلك ضئيلة الابتلاءات والمعاناة تصقل النفوس كانت بوتقة دخلوا الشعب كأنهم وضعوا في بوتقة انصهروا اتلمعوا دابوا تخيل معايا أيام الشعب لما المسلمين قاعدين كده في الشعب مع بعض بيتكلموا مع بعض كتير ويذكروا ربنا كتير ويصلوا كتير ويدعوا ربنا كتير سبحان الله العظيم انا متصور وانا قاعد مع الصحابه في الشعب انهم ما كانوش بيقولوا هتفرج امتى ما كانوش بيزقوا الايام زق زي ما بنعمل ان كل يوم يعدي عشان نشوف بكره هيحصل فيه ايه وانما كانوا عايشين لا ينتظرون الفرج وانما عايشين لله خلاص وطنوا انفسهم ان هم هيعيشوا كده لحد ما يموتوا معلش انا طولت شويه في قصه الشعب لان احنا محتاجين نتربى على المعاني دي بعد ثلاث سنين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعب والمسلمون واستمر في دعوته إلى الله سبحان الله العظيم إخوتي أنا أحبكم في الله أنا عايز زي ما عشت مع الصحابة في الشعب عايز أشوفهم وهم خارجين بعد ثلاث سنين عملوا إيه أقول لكم حاجة مش ظريفة كنت سافرت سفرة لبلد فكرهتها ما كانتش من بلاد المسلمين اتضايقت وكم أحد ال ال الأشياء الصغيرة في حياتي في المكان ده إن ما كنتش عارف أكل حاجة كانش فيه أكل مش ما كانش في اكل الاكل كتير بس انا خايف كل حاجة لازم اقرا عليها كلمة حلال وبعدين من اول لحظة نزلت في مطارهم وقريت حلال خفت من كلمة حلال اللي هم كاتبينها دي ومين اللي كاتبها ما هو اللي كاتبها لا يؤمن لا تأمنن فاسقا فإن من خان أول من أنعم عليه لا يفي لك ما أقدرش أضمنه إنه كاتب لي على الشريعة الإسلامية مش ها ما ما ما فالشاهد إيه قعدت أربع أيام مش عارف ولا كام أربع أيام هم ولا حاجة وبعدين سافرت بلد إسلامية حلوة جيت مكة رحت على مكة فبقيت افطر واتغدى واتعشى واكل الساعة واحدة بالليل كمان ايه اللي انا بعمله ده ده اللي بقول لك بقى الصحابة لما خرجوا من الشعب بدأوا بقى ياكلوا ويلهطوا ابدا والله ابدا والله خرجوا فانتشروا في الدعوة كانوا نحازين للفرص علماءنا في التفسير بيتكلموا في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قالوا معنى كلمة الحواريين الصيادون الصيادين قال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وإن حواريي الزبير بن العوام الحواري الصياد مقصود بالصياد اللي بيصطاد الناس لله يصطادهم عارفين قصة مالك آه لما مالك بن دينار لما كان بيصلي ليلة بالليل في البيت نط جوه البيت حرامي الحرامي لف في البيت ما لقاش حاجه ما هو مالك ابن دينار ما كانش عنده غير البتاع اللي بيشرب فيها اكيد ما كانتش كوبايه حاجه زي كده اللي بيشرب فيها والبتاع اللي بيتوضى منها والبتاع اللي بيتوضى فيها كلهم بتوع ف الراجل الحرامي قاعد يلف في البيت ما لقاش حاجه وسيدنا مالك بن دينار يبدو انه كان قبل الفجر بشويه صغيرين قاعد يستغفر وبالاسحار هم يستغفرون فالراجل بدا يتسلق الحائط ويخرج فراح جري مسك في ديله قال له تعال والله ما انت خارج يا راجل قال له كده قال له والله اني لاستحي ان تدخل بيتي ثم تخرج من غير شيء فلو اكرمتني فتوضأت وصليت ركعتين بيقول للحرامي ايه يعني صح كده تدخل بيتنا وتخرج فاضي والله ما انت خارج يا راجل يا راجل والله العظيم لا انت مصلي لك ركعتين بص له الحرامي كده احيانا هو ده صياد ها صياد يعرف ازاي يصطاد يعرف ازاي يرمي الطعم وفعلا صب على يدي اللص فتوضأ وصلى ركعتين فأذن المؤذن فأخذه مالك بن دينار في يده وخرج به إلى المسجد أنكجي خرج به إلى المسجد يتمشوا مع بعض كده الاثنين فصار المصلون يقولون يا أبا يحيى من هذا يا أبا يحيى قال رجل جاء ليسرقنا فسرقنا هي دي انتهاز الفرص يا ناس الصحابة انتهزوا الفرصة بعد ما خرجوا ويقول واللي يقول له ازيك عملتوا ايه في الثلاث سنين دول يقول له والله ده احنا كنا في نعمة من ربنا ده كلمة لا اله الا الله لوحدها تشبع يقول له ازيك عملتوا ايه في الثلاث سنين يقول له ده وجود النبي معانا ربنا اكرمنا الثلاث سنين دول اخر كرم ان شايفين سيدنا النبي ليل ونهار في وسطينا بدأوا يتكلموا في الدعوة انا بقول لك خليك صياد واحد جاي يسالني عن مساله طلاق ابدا اكلمه عن الصلاه وعن حجاب مراته وعن دخول الجنه فرصه اصطادوا ان هو يلتزم ويدخل في رحاب عبادة الله وحب الله انه يعرف ان المشاكل اللي هو فيها دي وتغير زوجته عليه سببها معاصيه وذنوبه هي دي ان الصحابه لما خرجوا وبداوا ينتشروا في الدعوه طبعا كان الكفار والمشركين اللهم لا تشمت بنا اعداء ولا حاسدين يا رب العالمين اللي انتوا عارفين قصه آه، قصه الصحابي اللي كان اسره الروم آه، وحبسوه ومنعوا عنه الاكل والشرب تسعة ايام وبعدين قدموا له لحم خنزير وخمر فرفض ياكل ويشرب فلما سالوه انت ما اكلتش ليه فقال اما اني اما اني اعلم ان ديني يحل لي ان اكل واشرب حتى لو التوت عنقه خلاص هيموت قال ولكني لم احب ان اشمتك بدين قال له انا ممكن اكل واشرب بس ما حبيتش انك انت تشمت فيه وتقول شوف زليته لحد ما كان خنزير وشرب خمر ذلك الصحابه لما خرجوا كان المشركين فكروا انهم زلوهم وانهم هيخرجوا يقولوا حرمنا ما حصلش خرجوا وانتشروا في الدعوه وبداوا يكلموا الناس ويدعوا الناس و... و- ويختلطوا بالناس ويشرحوا عظمة الإسلام وعظمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدة اللي عاشها في وسطيهم فزادت ضراوة الكفار ضغطوا على المسلمين وبدأوا يزودوا الأذى أبو طالب بدأ يحاوط على النبي أكتر لكن أبو طالب كان قد جاوز الثمانين من عمره بقى عنده أكتر من 80 سنة والآلام والحوادث الضخمة المتوالية منذ سنوات ولا سيما حصار الشعب أوهنت وأضعفت مفاصله وكسرت صلبه برضو بقول إن المحن والبلايا على الناس العواجيز اللي زي حالاتي بتأثر في صحتهم آه بتأثر في صحته والله احيانا الانسان آه، وهو يحس يعني الاحساس ب ب- بال- بال- بالخوف والرعب زي ما قلت النهارده كده الرعب على الاقصى آه، يعني انا مش عايز اقولها والله ما راضيه تيجي على لساني ان اتصور ان تمس حجره طوبه واحده من مسجد الاقصى تمس مش متصور دي لو حصلت دي ي- يبقى الواحد فعلا تجي له سكتة قلبية يموت طب هنعمل ايه و- و- ومتكتفين اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس انت رب المستضعفين وانت ربنا اسال الله ان يفرج عنا وان يقيض لهذه الامه امر رشد آه، ابو طالب خرج من الحصار مهدود لم يمض على خروجه من الشعب إلا أشهر معدودات وإذا هو يلاحقه المرض ويلح به وحينئذ خاف المشركون سوء سمعتهم في العرب إن أتوا بعد وفاته بمنكر على ابن أخيه فقرروا أن يحاولوا مرة أخرى وأن يفاوضوا أن يفاوضوا النبي بين يديه ويعطوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعض ما لم يقدموه من قبل ما لم يرضوا أن يعطوه قبل ذلك قبل ذلك فقاموا بوفادة هي آخر محاولة في حياة أبي طالب لما رقد وما بقاش يخرج قالت قريش بعضها لبعض إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها أنا قلت لكم أن تضاعف عدد المسلمين ثلاث مرات في الثلاث سنين فقالوا انطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ على ابن أخيه وليعطه منا فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون إليه شيء فتعيرنا به العرب يقولون تركوه حتى مات عمه ثم تناولوه ناس محترم لا مش محترمين لكن يعرفوا الأصول فمشوا ال- إلى أبي طالب فكلموه وهم أشراف القوم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف والكبار كلهم في رجال من أشرافهم زي ما ابن إسحاق في السيرة بيقول كانوا 25 رجل خم كانوا خمسة وعشرين تقريبا فقالوا يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى وقد تخوفنا عليك احنا خايفين لا تموت وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك فادعه فخذ لنا منه وخذ له منا احكم بينا واللي تقول عليه يمشي علينا وعليه فبعث إليه أبو طالب فجاءه بعت للنبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم صلي عليه يا عم زيد النبي صلى صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم فجاءه فقال يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك وأنا أرى أن تدعهم على دينهم ويدعوك على دينك ودي مرحلة متقدمة جدا من المفاوضات هم كانوا بيقولوا يوافقوا انهم يدعوه على دينه لا فكنا بنقول خلاص انت براحتك واحنا براحتنا لا ليك دعوه بينا ولا لينا دعوه بيك فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايتم ان اعطيتكم كلمه ان تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت لكم بها العجم انا مش عايز منكم حاجه ادوني كلمه واحده كلمه واحده فقط فلما قال هذه المقاله تحيروا وبهتوا وتوقفوا ولم يعرفوا كيف يرفضون هذه الكلمه الواحده النافعه الى هذه الغايه والحد ثم قال ابو جهل وما هي والله لنعطيكها وعشرة أمثالها قال له كلمة خد عشرة يا عم قول عايز ايه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دون الله فصفقوا بأيديهم لا حول ولا قوة إلا بالله أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد إخوتي أنا عايز أقف وقفة بس خلوا مدني يقعد اللهم صل وسلم على وبارك على سيدنا محمد بنهديك يا ابني وتوب عليك والسامعين والسامعات أه بقول ايه عايز اقف وقفه مع هذه المحاولات وهذه المفاوضات وهذه التنازلات وهذه التقدمات محاولات ليل ونهار طب تعالى طب نقول لك طب نعمل طب سوي ضغوط و وكانوا يظنون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن يترك مش بإيده ما يستطيعش ما يقدرش هو ده صاحب المنهج ما يقدرش سبحان الله العظيم دايما اضرب المثال بسيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في ثباتي على الحق ولكن آه، خد بالك ان آه، لما اديك حاجات تغذي النقطه دي لما تبص مثلا لغلام اصحاب الاخدود غلام اصحاب الاخدود غلام عنده 8 سنين بس لما بقى يق... على يقين من المنهج اللي هو عليه هي دي اللي بقول لكم دايما اول من امن برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب امن بما هو عليه امن الرسول بما انزل اليه من ربه اول واحد امن امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن الرسول امن والمؤمنون امنوا فلما الغلام اصحاب الاخدود قال اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله ورمى الدابه فقتلها فعرف ان الاحب الى الله امر الراهب ثبت لما جابوا ال- الملك وقال له اسلوب الترغيب والترهيب ها اي بني بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص وتداوي من جميع الامراض فقال له انا لا اشفي احدا انما الشافي هو الله قال اولك رب غيري قال نعم ربي وربك الله موقف عجيب جدا ودايما في الموقف ده اقول لو واحد من اهل عصرنا بلغ من سحرك انك تصنع كذا وكذا كان يقول له اه اه ويوافق على الكلام عشان يستمر في الدعوة ويستمر في الشغل ويشتغل تحت شعار الملك وراية الملك وخلاص وهو شغال بدل ما يقف ويبطل والدعوة تموت وتقف وتتقتل لا لا لا لا مش ممكن أفاوض على عقيدتي مستحيل لا يتلون الداعية صاحب العقيدة وصاحب المنهج لا يتلون لا يقدم تنازلات على حساب العقيدة مستحيل أخذه فلم يزل يعذبه ثم أرسله مع الناس اطلعوا بي أعلى جبل ومروه أن يرجع عن دينه فإن رجع فأتوني به وإلا أرقوه من فوق الجبل وخلي بالك من الطريقة نفسها ان هو كان يقدر يقتله يشقه نصين زي ما شق شيخه الراهب لكن ما حصلش ده هو شايف انه عيل صغير ممكن يضحك عليه عنده 10 12 سنه غلام ما بلغش لانه لو بلغ كان بقى فتى لكن هو غلام الغلام قبل البلوغ فلذلك الغلام ده بياخده ويمشي ويطلع بيه الجبل شوف لما اتنين تلاتة اربعة عساكر جرينه من ايديه ورجليه جرينه من ايديه كده وماشيينه واحد ورا بيزقه ب... ب... ب... ب... ب- بحاجه في ظهره السيف مثلا في ظهره ها و... وماشي طالع جبل هو مفكر ان طلوعه الجبل ده يهد الولد فطول الطريق يفكر دول هيعملوا فيا ايه لا لا لا لا لا انا رجعت في كلامي خلاص خلاص لكن ما عملش فيه حاجه هو ده صاحب المنهج صاحب المبدأ صاحب العقيدة زي ما قلت لكم قبل كده قصة الإمام أحمد بن حنبل لما حبسوه وبدأوا يضربوه يقول أعطوني شيئا أقول به قول القرآن مخلوق قال طب أقولها بإيه قولوا لي دليل وأنا أقول ضربوه الصوت الأول قال بسم الله الثاني الله أكبر الثالث لا حول ولا قوة إلا بالله الرابع أشهد أن القرآن كلام الله غير مخلوق إيه ده إيه ده المفروض بيتضرب عشان يقول خلاص حرمت أقول مصطفى صادق الرافعي في كتاب تحت راية القرآن بيقول إيه بيقول إن الإمام أحمد لما كانوا بيضربوه ما كانوش بيضربوا قلبه كانوا بيضربوا جسمه وكان جسمه كالثوب على قلبه فكان الضرب يقع على ثوبه لا على جسمه كانوا بيضربوا بس الضرب ما بيوصلش لقلبه الضرب ز- كان جسمه ده زي الثوب شوف لما حد يضرب على جلابيتك لا يؤلمك فما كانش بيتألم اغمى عليه من شدة الألم الشاهد ايه ان كل اللي بيحاور ويحاول مع صاحب العقيدة صاحب العقيدة ثابت راسخ ما عندوش فصال ما اقدرش اصل مش بايدي يقول كده ال- مصطفى صادق الرافعي برضه يقول ايه في وحي القلم يقول ايه وكانوا كمثل من يضرب شجرة تفاح ويقول اخرجي حنظل قاعدين يضربوا في شجرة تفاح يقول لا طلعي ليمون طلعي ليمون طلعي ليمون طب هتطلع ليمون منين ما فنفس الشيء يقول له الامام احمد قول غلط ما يعرفش يقول غلط هو اتزرع صح ما يعرفش يقول غلط يجيب الغلط منين عشان كده بقول لما نربي ولادنا صح ما يعرفوش يغلطوا لما يتربوا صح ما يعرفوش ما يعرفش يغلط ده لو جه يغلط تطلع صح انا بحبكم في الله جم يقولوا له نلتقي في وسط الطريق لا ليك دعوه بينا ولا لينا دعوه بيك لا تجيب سيرتنا ولا نجيب سيرتك يا عم ولا تحاربنا ولا نحاربك خليك في حالك واحنا في حالنا اعبد ربك اللي يعجبك وسيبنا نعبد ربنا اللي يعجبنا ما اقدرش هي دي بقى اللي انا بقول لكم عليها اسمها ايه الغيره على الله أن يعبد غيره الغيرة على الله أن يعظم أن يعظم غيره أن يطاع غيره مش بإيدي أنا نفسي كل الناس دي تعبد ربنا تقول لي أنت مالك ما هو أنا أنا ما أقدرش أقول أنا مالي ما أقدرش أنا نفسي الناس دي كلها تعبد ربنا وانا زي ما بقول كده ما أنا ممكن اتنعم بديني وماليش علاقه بالناس ومحري لا ما اقدرش ما اقدرش انا نفسي الناس دي كلها يبقوا سعداء يعبدوا ربنا انا بقول انك انت لازم اذا كنت بتحب ربنا انك تحب ان الناس كلها تحب ربنا غيرتك على ربنا انك ما تقدرش تشوف حد بيكره ربنا ما تقدرش تشوف حد بيأذي شرع ربنا ما تقدرش نفسك الناس دي كلها تعبد ربنا جم يحاولوا وفشلت محاولتهم الأخيرة كانوا عقدوا عليها الآمال بعد تقديمهم ما يعد في تصورهم أعظم التنازلات وهو أن يكفوا عنه وكان ظنهم أن هذه أعظم المكاسب التي كان يحلم بها محمد وأصحابه ولكن هيهات اصطدموا بصخرة الثبات الراسخ على الحق فلم يتلعثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتردد في انتهاز الفرصة لدعوتهم واستثارتهم للإسلام قولوا كلمة قولوا كلمة قولوا كلمة ولكن الباطل أعمى والكبر يجعل الإنسان يرى ما يخالفه غريبا نشازا هي دي المشكلة مشكلة الكبر لما يبقى إنسان متكبر ومغرور ومعجب بنفسه ومتعالي يقول لك ضحكوا وسقفوا على ايديهم انت عايز تخلي الاله اله واحد المتكبر بيشوف ان كل اللي يعرض عليه على خلاف اللي هو عايزه هزء هو بيفكر كده لكن سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلي عليه لم يترك الامور تمر حتى دعاهم وأمرهم ونهاهم وسبحان الله فاتتهم فرصة عرضت عليهم بأحسن ما يكون ولكن عمى القلب والعزة بالإثم حين تجتمع مع اتباع الهوى يموت القلب وصدق الله العظيم إذ يقول إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إخوتي أنا أحبكم في الله الرسول جلس معهم وكانت فرصة للتفاوض وعرضوا عرض ولكن انصرفوا على ما هم عليه ورسول الله على ما هو عليه ثم حدثت حادثتان هما الأخطر على الإطلاق في تاريخ الدعوة في مكة أكبر حادثتين خطيرتين قبل ما أقولهم عايز أقول لكم الأسبوع ده ينج- يجب ان احنا نعيش قضية هم المسجد الأقصى هنعمل ايه تربية ولادنا على ان دي مسؤوليتنا ان احنا نعيش هذا المعنى ان احنا نصلح احوالنا مع ربنا عشان ندعي عشان يستجيب دعائنا ان احنا نجد ان آه، شم النسيم والفسيخ والبيض وال وال والجرجير والملانه وال و- و- والرنجه والفسيخ والكلام ده مش وقته احنا بنقول آه، لا يجوز فعايزين نحس ان عندنا مسؤوليه اعظم ان احنا نقرب من ربنا وندعوه صوموا صوموا الايام دي واكثروا من الدعاء واكثروا من الذكر واكثروا من القيام والابتهال في جوف الليل اما الحادثتان فنؤخرهما الى اللقاء القادم احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضفض فضفض لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد أديت ما علي لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد أديت ما علي لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد أديت ما علي فقد فزت وقد أديت ما علي فقد فزت وقد أديت ما علي